اقرأ وارتقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة البقرة وورد اليوم من الآية 146 إلى الآية 149 من الآية 146 من سورة البقرة إلى الآية 149 من نفس السورة ومن لم يستطع القراءة معنا من الورد يقرأ معنا بإذن الله تعالى من جزء عام من خلال الاتصالات معي ومعكم ضيفين في الاستوديو الشيخ إبراهيم ممدوح أهلا بك شيخ إبراهيم نورك شيخ منور شيخ إبراهيم نورك شيخ جزاك الله خير ضيفنا الثاني الشيخ إسلام مرضي اهلا بشيخ ازيك يا شيخ اسلام حفظك الله الله منور يا يكرمك شيخ اسلام نورك يا شيخ الله يكرمك.
آه هنبدا على طول انا بس يعني آه دعاكم ليا بالشفاء دور برد خفيف كده فهنبدا بالشيخ ابراهيم يقرا وهعلق على الايات وبعدين ناخد صلاتكم واثناء الاتصالات نسمع للشيخ اسلام باذن الله تعالى كما عودناكم في هذا البرنامج الطيب المبارك باذن الله تعالى فليبدا الشيخ ابراهيم مشكورا ماجورا باذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات
فاستبقوا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك شيخ ابراهيم صلوا على النبي صلى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وانتوا كمان صلوا على النبي مش ضيوفي بس عليه الصلاة والسلام آه نبدأ بقى في تعليق على الأخطاء الشائعة اللي بنسمعها من بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن الذين أتيناهم الكتاب تنفع أتيناهم يعني إيه جئناهم لا آتيناهم يعني إيه أعطيناهم الذين أعطيناهم الكتاب يبقى لو قلت حضرتك أتيناهم وأسقطت الألف هيتغير المعنى خد بالك ده اسمه ايه مد بدل اقول ايه الذين اتيناهم زي امنوا صح ايوه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه نسمع بقى في العين يعرفونه تحريك العين او يعرفونه او يعرفونه كل دي اخطاء بنسمعها كل دي اصوات للعين خطا لكن الصح في العين الساكنه ان نقولها كده يع اه والله ما هو حضرتك خد بالك لو حبيت تعرف صوت حرف سكن الحرف وتقبليه اي حرف متحرك باي حركه هنقول همزه مثلا وده المشهور اقول ايه ا يع ما تزيدش عن كده خالص لكن يع لا ده صوت طبيعي مش طبيعي ولا يع قطعت الصوت يبقى امشي صوت شويه صغيرين لكن بدون ايه بدون كلفه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناء ابناء لا هي ايه اب ابناء حد كان حد بيقول لي دلوقتي انت ما بتقلقلش يا شيخ ده بتقول ايه ابناء والقلقله لازم يبان صوتها يبان ان انت بتقلقل طب خد بالك كده لو مش هقلقل هقولها كده الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبن أبناء أبناء أبناءهم دي دي كده أنا ما قلقلتش أبناء كده ما قلقلتش أبنا كده زدت وفتحت الباقي الإيه الساكنة المقلقلة هي إيه أب أبناء إبرا إبراهيم معنا الشيخ إبراهيم لو قلت للشيخ ابراهيم ازيك يا شيخ ابراهيم هتقبلها مني لا.
لكن اقول لك ايه بس أنا حضرتك هتقبلها مني أنا أقبلها.
هتقبلها مني ليه طيب لكن لما اقول له ازيك يا شيخ ابراهيم ابراهيم ابراهيم مقبوله صح طيب وان فريق يا اخي فريق لا فريق ايه هتقول لي قاف هي السبب وهي المشكله لا انت قول ايه فريق زي اخونا فريد هتقول ايه لو اخ اسمه فريد هتقول له ايه فريد ازيك يا فريد ولا تقول ازيك يا فريد
فريد فريد نعم.
صح وبقول ده فلان فريد من نوعه صح فريد يبقى زي ما بقول فريد اقول فري واخش على القاف بس بهي التفخيم اقول ايه فريقا ايوه كده وان فريقا خدوا بالكم من حاجه بقى والخطا ده منتشر جدا بس بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم
بعض الناس بيحتفظ بهيئة التفخيم بعد القاف مع الميم يقول لك ايه وإن فريقا قم دي طب بس شوف انا عامل ايه فريقا قم قم منهم مش قم يعمل استعلاء لصوت الغنة والميم المشددة واحنا ما عندناش الكلام ده كله هي نتيجة الادغام وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ايوه كده الصح لكن حق ما تنفعش ولا حكة ما تنفعش والله ما ينفع خالص تلاقي يقول لك ايه لا يكتمون الحق وهم ما تنفعش لا يكتمون الحق وهم ما تنفعش لا يكتمون الحق ما تنفعش ما تبدلش القاف الاولى اول مشدد بكاف حق لا الحق ايوه ده الصح وهم ايه ما تقولش بقى يع- يعلمون دي ما تنفعش يعلمون زي ايه يعرفون كما يعرفون آه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجه انا بعلق بسرعه عشان نستقبل اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى فحجري شويه على التعليق ولكل و- ايوه كده ولكل و- مش صح طب ليه يا شيخ ابراهيم لان انقص الغنه نعم والغنة تفخم حسب الحرف اللي قبلها في ال- في الغنة الغنة هنا مرققة نعم يبقى لكن ده انا ترقق بتكلم على ايه ان انا بصفي الواو نعم يعني في ناس بتقول كده ولكل و- ولكل وجهة كل و- هي اصلا ايه ولكل و- وبرضه ما نبالغش في صوت الغنة اسمع الغنة دي بقى كده انت والشيخ اسلام ولكل و- مم.
طب والله مش مقبولة خالص تنفعش لا لا ما تنفعش مش مقبولة صح نعم.
اه ما تنفعش خالص ولكل و- خلينا في الوسط لا ولكل و- ولكل و- لا دي ولا دي خلينا في الوسط دي الاثنين كده خير الأمور هتلاقي- الوسط.
ايوه هتلاقيها مظبوطه قوي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات طب اقف فين بقى هنا يا شيخ نقف على كلمة الخيرات ودي من وقفات السنة ايه وقفات السنة احنا عارفين ان راس الآية وقف السنة في خلاف بين أهل العلم على الوقفات ايه هو وقف السنة في عشر وقوفات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال علماء القرآن والقراءات ده موضع من ضمنهم وفي اختلاف في سبع مواضع والعلماء بيسموا الوقف ده بيسموه وقف سنة أو وقف اتباع أو وقف إيه جبريل نعم يبقى وقف جبريل وقف سنة وقف الاتباع ناخد صل معنا أم حذيفة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي أم حذيفة آه، من فين يا شيخ؟
ابدأي من أول الورد إن شاء الله
آه، معلش صفحة كام؟
آه، صفحة 23 الآية 146
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حذيفة خدي بالك من حاجة نعم بسم الله هير لا مفيش إيه عندي بسم الله الرحمن على طول بسم الله الرحمن الرحيم هم.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون خدي بالك من حاجة أم حذيفة أنت عايزة تب- تب- ترققي الحاء وتفخمي القاف صح؟
أيوه جبتي ألف في النص صغير كده قلتي إيه؟
الحاق ال- الحق هي الحق حق لا يبقى احنا كده ضفنا ألف مم.
ماشي ليكتمون الحق وهم لا يع- لسه برضو ليكتمون الحق وهم حق وهم حق وهم كده انا جبت الف جبت الف صح ولا لا أيوه طيب ليكتمون الحق وهم يعلمون ممتاز بارك الله فيك يا ام حذيفه هناخد كده ايه يعني لكل متصل ايه بحيث ان احنا ناخد اكبر قدر من الاتصالات معنا استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا كيف حالك الله يحفظك ويرفع بارك قدرك الله فيك يا شيخ وفيكم الله بارك اكرم له لا يمين 47 ولكل وجهة هو موليها
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إن أينما أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا لا ينفعش بص يا استاذ محمد أيوة يا شيخ آه، آه، ما زودش زمن الالف بتاعت اسم الجلاله لان كلمه الله فيها الف مش مرسوم لكنه منطوق الله ده موجود لكن ما يزيدش عن الطبيعي طالما انا بوصل ماشي يا شيخ يلا اتفضل
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا احسنت إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيك يا استاذ محمد آه، معانا الاستاذه وسام استاذ حسام السلام عليكم
السلام عليكم إزي- ازيك يا شيخنا حسام اهلا إن شاء بيك الله يحفظك يا شيخ حسام الله يحفظك أ- انا من من القليوبيه ان شاء الله آه، نسعد بيك يا اخي وباهل القليوبيه جميعا ان شاء الله انا أنا صاحب ابراهيم على فكره اللي موجود معاك دلوقتي و... واصلا يعني من من شارعه يعتبر يعني طب يعني انت المنطقة.
صاحبه طب آه، ت- نقولها القليوبيه ولا القليوبيه ال... القليوبيه طيب كده مظبوط كده كده يبقى انت صاحبه بقى.
الله يحفظك ابراهيم منورنا والله بصراحه يعني ان شاء الله اخ طيب ربنا يحفظه ان شاء الله ربنا يحفظه ويحفظك والاخوه كلها هو بصراحه والشيخ بيحبوا جدا إسلام.
جدا في المنطقه يعني الله يحفظكم ان شاء هو الله عارفني كويس جدا يعني لو طب هتقرا يعني ولا ايه بس قول لي بس اقرا ان شاء الله اتفضل يا شيخنا طب اتفضل حبيبي من من الآية كام ان شاء ومن الله حيث خرجت اوعى تكون زعلت مني لا لا يا شيخنا ربنا يحفظك طيب، جزاكم الله اتفضل.
خير. من انهي آية بالظبط بس آه من ايه 149 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ماشي بسم الله الرحمن الرحيم أقول إن شاء الله اه اتفضل يا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك ده اخر وردنا ربنا يحفظك جزاك الله بار- بارك الله فيك يا شيخ حسام معانا الجميله ايات السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا ايات الحمد لله كيف حالك
صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد انا كنت عندي امتحانات وكنت وكنت مش عارفه اكلم حضرتك ربنا يحفظك وعملت ايه في الامتحانات
آه ايه نمت امتياز امت... بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني دي بشرى طيبة يعني ويعني بالمناسبة بندعي لكل إخواننا وأخواتنا اللي مقبلين على الامتحانات وكله بيمتحن دلوقتي أظن يعني فنتمنى لهم النجاح الباهر بإذن الله
ممكن اقرا ممكن تقرأي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك على لعلى خلق عظيم ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بارك الله فيك يا آيات جميلة آيات والله بسم الله ما شاء الله معانا الحاج عواطف السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت شيخ أشرف أنا في نعم والله والحمد لله ألف سلام عليك الله يسلمك ربنا يحفظك الله يخليك أقرأ إن شاء الله اتفضلي ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم خدي لا بالك حاجة عواطف من نعم.
حاجة احنا لسه كنا بنعلق ونقول ايه ما نقولش فري نقول ايه فري.
فري ايوه فري وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين بارك الله فيك حاجة عواطف يخليك.
معانا ام منى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك حاجة ام منى ازي حضرتك جزاك الله في خير نعم والله الله يحفظك الله يكرمك ربنا يا رب يشفيك شفاء لا يغادر سقما يا رب يا رب ويشفي شيوخنا ويشفي جميعا يا مرضى رب.
المسلمين جميعا يا رب ان شاء الله الله يبارك فيك اقول لحضرتك بس الايه اللي هي معانا النهارده الذين اتيناهم اه آه، كانت معانا في ال- في ربع قبل كده اه إيه، طب الايه بتقول ايه بقى في الربع اللي قبل كده اللي قبل كده بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته امم أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون طيب في اي ربع الربع اللي هو اللي امم هقول لحضرتك حاضر ثانية واحدة اللي هو قبل آه، اللي هو ما ننسخ ايوه اه ربنا اللي يحفظك بعديه وإذ ابتلى إبراهيم ربنا يحفظك الله يكرمك طيب آه، نسمع منك بقى آية إن شاء الله ولكل وجهة ربنا يكرمك يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك لا لا ولكل وجهة هو موليها حاضر ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات طب نحاء الكسر فاستبقوا فاستبقوا الخيرات مم.
أينما تكونوا يأتي تكونوا اللي هو المادية نعم اللي هو المادية بص اسمعيني كده أينما تكونوا يأت كده أنا أين؟
عملت إيه؟ أسقطت اللي هو المادية أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا لا أنا قلت يك- تكونوا لكن يأتي بكم دي ما فيهاش ياء آه مم.
أي أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا طب نظبطها تاني كده هتصبروا عليا يا أم منى؟
لا جزاك الله خير اتفضل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم لا بصي تكونوا تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا مم.
إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيكي جهد مشكور ربنا يحفظك ناخد بقى الاتصال ده ونكمل تعليق ونسمع للشيخ إسلام وبعد كده نرجع لكم تاني ونستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى معانا الأخ صالح من السعودية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخ في نعم والله والحمد لله الله يحفظك شيخ صالح نحييكم بالله يا شيخ أحبك الله زحمتني فيه الله يجزاكم خير ان شاء الله الله يحفظكم نقرا يا شيخ تدفع كام
نقرا يا شيخ تدفع كام طيب عشان تقرأ
آه ما في جزاء لكم الا الجنه باذن الله عز وجل يا رب يا رب بقى احنا عندنا الدفع بالصلاة على النبي عشان يعني تبقى عارف يعني يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ويرزقنا يعني نسأل الله أن يرزقني وإياك وكل مشاهدينا الكرام الجنة مع اللهم النبي آمين.
صلى الله عليه وسلم
اللهم امين ان شاء الله. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وانه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون.
قراءتك ممتازة يا شيخ صالح ربنا يحفظك معلش الله المقطع يعني احنا قلنا ناخد آية عشان ندي بس ال- ال- يعني فرصة أكبر لأكبر عدد من مشاهدينا الكرام يعملوا مداخلات ولو الشيخ صالح آه، معايا على الخط لو يقدر يجي لنا إن شاء الله يشرفنا يعني آه، أكمل بقى تعليق صلوا على النبي وانتوا كمان والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاستبقوا الخيرات قلنا ده وقف ايه وقف سنة علماء القرآن يقولون بأنه وقف من وقفات السنة العشر تمام طيب سموه ايه سموه وقف جبريل وقف السنة وقف الاتباع يبقى أقف عليه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل آه، آه، آه، يحكى أن أو يقال أن سيدنا جبريل كان يوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المواضع العشر وده منهم كل ما يقابلنا موضع هنتكلم عليه إن شاء الله واتباع لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف آه، أينما تكونوا طب هي أينما ولا أينما تكونوا أينما أينما ليه مم.
لأنها مقطوعة نعم لكن لو موصولة أينما هنلاقي عندنا في المصحف إما أنها مرسومة همزة ياء ميم آه، نون ميم ألف أينما أو مقطوعة أين وما طب لما تيجي مقطوعة يبان في النطق وما تيجي موصولة يبان في النطق يعني أنا كده هقولها أينما تكونوا لو موصولة أينما تكونوا في فرق في الصوت نعم فرق شيخ إسلام نعم في فرق اه يبقى احنا هن- هنتبع ايه الرسم وهنعمل ايه هنبين القطع دوت في القراءة هنبينه في القراءة هم؟
المعنى بيختلف آه، لا المعنى ما اختلفش لكن لكن آه، النطق اختلف يعني هو نفس ال- نفس المعنى باختلاف المعنى.
باختلاف النطق اه نعم والرسم.
باخت- باختلاف النطق والرسم.
والقطع في الرسم نعم.
تمام ما- ما- ده ده من باب المقطوع والموصول وده باب موجود باب كبير في من ابواب التجويد اينما تكونوا ياتي بكم زي ما سمعنا كده ياتي خطا نعم.
الياء هنا مفيش ياء مرسومه ولا منطوقه يبقى اعمل ايه انتقل من الحركه ال- بتاعت التاء للباء ياتي بكم ياتي بكم ما ينفعش حد يقول ياتي بكم ما تنفعش الباء مكسوره عندي كسرتين ورا بعض فيه ثقل شويه في النطق لكن محتاج ان انا احقق الكسرتين ياتي بي ياتي بكم ايوه كده وانا عندي مشكله دايما بتبقى لما يجي كسر وبعديه ضم كسر وبعديه ضم بتبقى مشكله ليه انتقال من هيئه لهيئه بكم اسهل من بيكم صح اه اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء الغنه لازم تفخم ما ينفعش اقول ان الله على كل شيء قدير ما تنفعش شيء قدير ايوه صح وكأن حد بيقول شيء احنا خلاص بقى اتكلمنا كتير في الموضوع ده مالناش دعوه بمخرج القاف خالص انا ماليش علاقه بمخرج القاف تماما والا لو دخلت على مخرج القاف هعمل تجديد بغنه او اعمل ادغام بغنه للقاف للنون في القاف او تنوين في القاف ومن حيث خرجت دي مرت علينا في ال... في اول الجزء صح اللي هي ايه اللي هي بتقول ايه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ها في أول الربع أول طيب ما سيقول.
إيه كمل لي وحيث ما كنتم.
في أول وجم... وإن ال- آه، وإن الذين أوتوا الكتاب لا أيوة.
يعلمون أنكم ربكم.
و- وما الله بغافل عنا يعملون وهنا هتلاقي تعملون تعملون.
فنربط بقى ايه نربط في المتشابهات هنا وناخد بالنا ومن حيث خرجت طب بالله عليكم سمعتوا مني جيم ومن حيث خرجت فو... خرجت طب اسمعوا الجيم دي خرجت ايوه كده خرج مش خرجت ايه خرجت ال- دي ال- الأولى أقرب للشين من ال- احسنت من الجيم لان انا عملت ايه اصل الجيم والشين والياء بيخرجوا من وسط اللسان نعم.
فالقارئ عمل ايه او انا ما ما وقعت في الخطا دوت و- و- واتعمدت الخطا عشان ابين الفرق بين الخطا والصواب عملت ايه مكنت المخرج الشين اللي جنب الجيم على طول قلت خرجت وده الاسهل لكن لو انا اتدربت على الصح هلاقيه اسهل خرجت خرجت انا بقولها ليه كتير كده لانها متكرره معايا في الربع ده ومن حيث خرجت فولي وجهك فولي ما تنفعش فول فولي وجهك أيوة كده اللام هنا مشددة لكن مش موصولة بياء فولي وجهك شطر المسجد الحرام المسجد ما تنفعش قلنا المسجد ما تنفعش خالص مولوها ازاي يا شيخ صلى على النبي اللهم صلى صل الله عليه وسلم على رأي آيات صلى على النبي المسجد المسجد المسجد مش المسجد المسجد ما تنفعش خالص المسجد فولي وجهك شطر المسجد او احنا قلنا المره اللي فاتت في الحلقه الماضيه قلنا ايه ما قلتش شطره لان شطره يعني قطعه فولي وجهك شطر المسجد شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون والآية اللي بعد كده تقريبا مقرر فيها الجزء لحد إيه وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر شط آه شطره برضه شطرة ينفع نقول شطره مش أنت اللي قلتها أنا بتكلم على اللي بيقع في خطأ يعني شطر المس آه، شطره لئلا يكون طب هقول حاجة بس كده يمكن غريبة شوية بس بعد ما صلوا على النبي أيضا صلى الله اللهم صل وسلم هل ينفع أقف على لئلا يكون للناس عليكم حجة وابدأ أقول إلا الذين ظلموا منهم ده ده وجه من وجوه وجوه الوقف يعني يجوز الوقف هنا البدء ب إلا والوقف على حجة ليه إلا لو كانت بمعنى لكن يجوز البدء بها يجوز عشان بس ما يتخدش كلامي على أنا بقول إيه لازم نبدأ بيها ليه لأن ليها جواب إلا الذي لو قلت بقى حاولتها لكن ولقيت ليها جواب لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني يعني آه.
معنى ليست استثناء ليست استثنائية أحسنت وتقبل الاستثناء أيضا تقبل الاثنين فلا ننكر على من يصل ولا على من يقف على ما قبل إلا ويبدأ بإلا والأولى يا شيخ أه؟
والأولى الأولى في رأيي نعم وأنا ماليش رأي بس هقول بقى تعلمت من مشايخي الأولى الوقف على حجة عشان النفس عشان يبقى نفسي مستريح وأنا بقرأ القرآن ما تعذبش وأنا بقرأ القرآن نعم.
وما أحسش إن أنا بتعب لأن المقطع طويل لأن أنا محتاج إن أنا أقول إيه من أول وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم إلى إيه حجة مفيش وقف تمام آه إلا الذين ظل- ظلموا ما تنفعش يا شيخ ولا ظلموا هي إيه ظلموا أيوة كده آه فلا تخشوهم فلا تخشوهم ما تنفعش تخشى تخشى صوت الخاء لازم يطلع وإلا يسقط الحرف واخشوني في ناس بتقف عليها بإيه بحذف الياء يقول لك واخشون اه في مواضع تانية في القرآن نعم.
لكن هنا الياء ثابتة نطقا ورسما ولأتم ولأتم ما تنفعش ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون بصوت الهاء تهتدون ما اقولش تهتدون وضيع الهاء خالص اسمع بقى الشيخ اسلام انا اتكلمت كتير النهارده يعني مش باين عليا ان انا تعبان ولا حاجه الحمد لله رب العالمين الحمد لله شيخ اسلام جاهز إن شاء الله ابدا مستعين بالله ان شاء الله نفس الورد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
بارك الله فيك يا شيخ فيك يا اسلام شيخ.
انا سعيد والله ب... يعني بوجودي معاكم ووجودكم معايا يعني يعني شباب حفظك بسم الله.
الله ما شاء الله يعني شباب طيب أكرمك الله يا شيخ واحنا عايزين الشباب كله يتجه للقران نعم مش عايزين الاجازات يعني احنا داخلين على امتحانات الايام دي وبعد كده اجازه ليه ما تبقاش الاجازه ديت آه، اجازه قرانيه ونبدا كده نجرب السنه دي ونشوف بدل ما تبقى اجازه مصيفيه بدل ما تبقى اجازه آه، في تضييع الوقت نحاول نستفيد ونحفظ ولو صوره واحده ناخد الاتصال ده معانا ام بهاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف ازي حضرتك الله يحفظك ألف بأ... ألف لا بأس عليك الله يكرمك بفضل الله تعالى الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبحيي ضيوفك الشباب الجميلة دي اللي عقبال يا رب كده ما نشوف شبابنا زيهم يا رب يا رب اللهم آمين على فكرة آه، معلمتي أخت الشيخ إبراهيم والله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الله يبارك فيك واضح ان الشيخ ابراهيم الاسره كلها قرانيه يعني الله يبارك فيك آه الحمد لله آه أقرأ اتفضلي من إيه؟ من الأول
اه بالاول ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق الحق من ر- الحق وهم يعلمون لا لا يكتمون الحق وهم يعلمون ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا لا خدي تكن بالك ما قلتش من ربك ربك من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين بارك الله فيكي ام بهاء آه معانا الجميله اثار السلام عليكم ومعاها طبعا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هنسمع طبعا اكيد اللذيذه ايه صح اه طيب حياك- ازيك يا اثار عامله ايه الحمد لله حياتك وحشتني جدا وانتي جدا جدا ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ينفع اقرا آه طبعا ينفع بعد الكلام الجميل ده
بسم الله الرحمن الرحيم آه سورة المجادلة المجادله ولا المجادله المجادلة طب الاولى نقول المجادله نعم المجادلة ايوه كده يلا بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون من نسائكم ما هن أمهاتهم ازاي يظاهرون من نسائكم من نسائهم بقى إلا ولدنهم يا اثار الذين يظاهرون من نسائكم ولا نسائهم من نسائهم من نسائهم ما هن أمهاتهم منكم اه الذين يظاهرون منكم من نسائهم بسم الله أنت متلخبطة ليه؟
يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا إن أمهاتهم.
ولدنهم وإنهم لا بصي يكتمون اثار منكرا يا اثار صلى على النبي عليه الصلاة والسلام انا عايز اقول لك على حاجه يا اثار مهمه جدا إيه انت انت حفظت ال- ال- الجزء الكامل اللي انت بتقريه ده ولا بتقريه من المصحف لا أحفظه حافظاه عايزين بقى نقعد مع حد يظبط لنا التشكيل عشان التشكيل خطر جدا خلاص لكن انت جميله جدا وقراءتك ممتازه ماشي استسمحك بقى تديني ايه
ماشي
جميله اثار السلام عليكم وبتجتهد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخ أشرف ازيك يا شيخه ايه الحمد لله عسلين جدا وانت كمان
استنى بس يا شيخ هنجيبها ها
هقرأ سورة عامة
انا مش سامعك كويس هن- هقرأ سورة عامة طب اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم الله تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا سراجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار الليل لباسا معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأن وجعلنا سراجا وهاجا بارك الله فيكي يا ايه يا ايه نعم بارك الله فيكي وفي اثار رسول الله ربنا يحفظكم ان شاء الله معنا اتصال معانا منى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو ازيك يا منى الحمد لله اسمك منى ولا منة الله منة الله طيب يبقى نقول منة الله بقى صح ايوه طيب هتقراي ايه هقرأ سورة الحق
الحقه ايوه طيب اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي سبع ليالي سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية بارك الله فيك يا منة الله معنا حاجة راوية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ من أول آه، 149 آه، اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيكي الله يكرمك ربنا يحفظك حاجة راوية يعني قراءة طيبة ده أنا علقت على الآية اللي بعديها صح؟ وانتوا سايبين نعلق عليها وهي مش معانا أصلا في الورد ينفع الكلام ده أستاذ أحمد معانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك؟
تمام الحمد لله اتفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ الله يكرمك الله يبارك فيك الله يحفظك يا أستاذ أحمد الله يكرمك أقرأ منين إن شاء الله من أول الورد إن شاء الله من أول الجزء من أول الورد من أول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم تمام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين بارك الله فيك يا أستاذ أحمد قراءتك طيبة ربنا يحفظك معانا الحاج عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله يا حاج عطيات الله يخليك يا شيخ أشرف أقرأ إن شاء الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم ال...
خدي بالك من الياء نعم يأتي بكم على طول حاضر. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج ومن حيث خرجت و- فولي وجهك شطر لا نعم فولي وجهك مش فولي مفيش ياء ومن ومن حيث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر خرجت المسجد الحرام وإنه وإنه للحق من ربك للحق الحق من ربك لل نعم للحق آه، من آه، ربك اه معلش وانه للحق من ربك من ربك وما وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك يا حاج عطيات بارك الله فيكي معانا الاستاذ محمود من القليوبيه السلام عليكم قطع الاتصال طب يعود الاتصال بينا مره ثانيه ان شاء الله آه انتوا برضو ركزوا معايا عشان في اسئله اسالكم على الاخطاء اللي بتسمعوها آه لكن انا كنت بقول حاجه مهمه جدا الا وهي ليه ما نخليش الاجازه طب ناخد ام محمد وبعد كده ن- نكمل ان شاء الله كلامنا ام محمد بن حلوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أشرف وفيكم الله وبارك.
شفاك الله وعافاك امين يا رب العالمين جزاكم الله من خير أول الورد إن شاء الله من اول ورد ماشي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا خدي منهم- بالك خدي بالك حضرتك فريلة وإن فري فري وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيك يا أم محمد معانا أم محمد آه، السلام عليكم وعليكم السلام القاهرة.
ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله يا أم محمد ألف سلامة على حضرتك الله يسلمك ربنا يحفظك ربنا يبارك لك الله يكرمك هبدأ منين حضرتك ابدأي بقى من ومن حيث خرجت فولي وجهك
أعوذ وجهك لو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره شطرة شطره لئلا يكون للناس عليكم لا احنا اللي فوق
نعم احنا في الآية اللي قبليها
اه طب معلش اه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما وإنه كنتم للحق من ربك نعم وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك يا أم محمد ربنا معانا أبو عمر من الأردن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا راجل يا طيب بارك الله فيك الحمد لله في نعم كيف حالك آه، في نعم والله والحمد لله جزيتم الجنة إن شاء الله آه، و- ولكم بمثل إن شاء الله آه، أرجو أن تسلم على الشيخ آه، مصطفى العدوي الله يبارك فيك إن شاء الله يصل بإذن الله تعالى آه، قل له عمر كمان آه، الشيخ الصغير يسلم عليك أقول له عمر الشيخ الصغير نعم هو بيعرفه طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى بارك الله فيك وفيكم الله بارك آه، من أين أبدأ من البداية ولا من...
آه، من البداية إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أبو عمر ولي... نعم بارك الله فيكم العمر فين والله نايم آه، يعني إحنا عايزينه مرة يبقى صح كده عشان نتكلم معاه يعني اشتقنا بارك.
لسماع لسماع صوتي اه والله ما شاء الله يعني عمر آه، آه، اتوقع له مستقبل ان شاء الله باذن الله يعني جيد ان شاء الله نسأل الله أن يكون من أهل القرآن بارك الله فيك يا أبو عمر معنا أستاذ أحمد من قليوبية السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ الله يكرمك يا شيخ فيك انا اخو انا اخو الشيخ آه، ابراهيم أخوه أخو الشيخ إبراهيم اه يعني بسم الله ما شاء الله يعني آه، صوتك تخيل ليه كده يا شيخ اسمك إيه عنده برد ولا إيه اسمك إيه عند- اسمه احمد ازيك يا أحمد الحمد لله طب سمعنا بقى قراءتك كده نشوف أنت بتقرأ زي الشيخ إبراهيم ولا لا. الشيخ إبراهيم عنده أنا يعني عندي صوت ثمان سنين عندك كام ثمان سنين خمس سنين ثمانية ثمانية الشيخ الشيخ إبراهيم مش عارف آه، سن أخوه ينفع الكلام ده ينفع انا خمس سنين ولا ثمان سنين ثمانية طيب خلاص ما تزقش يلا اه اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية بارك الله فيك انت اللي بتعلمه يا شيخ ابراهيم يعني يعني اتبريت من اخوك ينفع الكلام ده يعني آه، واخد نظام الشيخ آه، يعلم الاخ آه، يعني الشيخ يروح لمعلم اصلا اه لان الاخ الاخ دايما بيبقى فيه آه، تراخي شويه في موضوع ان هو يساعده نعم.
دايما مش فاضي هو دايما كده زي ما بيقولوا زامر الحي لا يطرب معانا آه، الاستاذ عبد الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عبد الله شيخ عبد الله شيخ عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اين انت ازيك يا شيخ أشرف الحمد لله رب العالمين انا بس اصلح معلومه مش هنقول زامر الحي لا يطرب هنقول باب النجار مخلع دي احسن صح دي افضل يعني يلا يلا يا شيخ عبد الله سمعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في
طب ن- نضم الحياه طيب يسبح لله
الملك القدس شكلك هتتعبني كده شيخ عبد الله الملك القدوس عزيز الحكيم أه. نعم آه، آه، ده انا ناديت عليك من الصبح ازيك شيخ عبد الله الحمد لله اقرا تاني بقى كده وسمعني
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما بص يا شيخ عبد الله شيخ عبد الله شوف ما تسمعيش نعم.
ازاي يسبح لله نعم يسبح لله مش يسبح لله يسبح
يسبح
يسبح لله ما في يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم جميل هو الذي بعث في الأمي سورا منهم ي- سورا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وان كانوا ذلك
طيب بارك الله فيك شيخ عبد الله واضح ان سنه صغير لكن بيجتهد اجتهاد كبير يعني معانا استاذ محمد من طنطا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف اهلا بيك يا استاذ محمد ازي حضرتك في نعم والله والحمد لله سلام ال- القراء اللي مع حضرتك ربنا يحفظك ويحفظهم ان شاء الله ربنا يبارك فيك. ممكن اشارك اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيك يا شيخ محمد يعني آه، لو تحب تيجي معانا ضيف في البرنامج حضرتك سيب رقم تليفونك ان شاء الله في الكنترول قراءتك طيبة جدا وقراءته فيها إحساس آه، بالقرآن ربنا يحفظه ويرفع قدره معانا آخر اتصال أستاذ هاني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل أين أنت يا شيخ هاني ازيك يا شيخنا في نعم والله كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين ربنا يطمنا بقالنا كتير ما بنسمعش صوتك الله يكرمك ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة ها تقرأ معانا بالورد بقى من الأول فين؟
من الأول الذين أتيناهم لحد آخر الورد وكأنك معنا ماشي يا شيخنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بارك الله فيك شيخ هاني يعني أنا بستمتع دايما بقراءتك ربنا يحفظك آه، بسرعة كده خطأ واحد خطأ واحد وما الله وما وما آه، تفخيم الميم كثير جدا نعم اه اه الميم عندي هنا مرققه يقول ايه وما الله نعم.
تحتاج الى ابتسامه بسيطه قوي آه، نعم.
بارك الله فيك يا ابراهيم شيخ اسلام في فست فست فستا فاستبقوا فاستبقوا صعب قوي صح فاستبقوا الخيرات ما انا بقول لك انا ترتيب- صعب يعني ان انا اقول كده ما- يعني نعم، خطأ, نعم.
خطا منتشر يعني نعم.
فاستبقوا هي فاستبقوا نعم.
وبعدين أنا ما عنديش مشكله خالص كله عندي مرقق نعم.
حتى القاف مكسوره ضعيفه يعني لسه مرققه لكنها ضعيفه نعم.
آه مضمومه مض- اه فاستبقوا بارك الله فيكم آه، شيخ ابراهيم وشيخ آه، اسلام انا بس كلمه كده بسرعه كده ونقول إن الوقت انتهى لكن هاخد- هستاذن مخرجنا استاذ ياسر عامر في نصف دقيقه آه، الاجازه اقتربت وولادنا امانه وولادنا راس مالنا نحافظ عليهم ونبعدهم عن تضييع الوقت في الاجازه ونعلمهم القران ونحفظهم القران احنا عملنا بفضل الله تعالى في آه، معهد معلمي القرآن بمدينة الدكتور بالحي الأول عملنا دورة صيفية باسم أجازة قرآنية نجيب ولادنا كلهم ونعلمهم القرآن ودي مش الدعوة عشان آه، عشان المعهد أنا بقول إن كل دار قرآن لابد إنها تهتم بهذا الأمر وكل ولي أمر كل أب كل أم خايف على ابنه من الشارع من تضييع الوقت وعايزه يستفيد بوقته يخليه في الاجازه ديت يحفظ جزء عام كويس قوي عليه عنده قدره اكثر يبقى جزء عام متبارك عنده قدره اكبر جزء عام متبارك قد سمع عنده قدره اكبر ياخد الجزء كمان اه لكن ما سيبش ابني وبرضه نصيحه ما تخلوش يحفظ قران طول الاسبوع خليه يوم ويوم يوم يحفظ ويوم يتحرك فيه ما تضيقش عليه واديله فرصه انه يحفظ وفي نفس الوقت يستمتع بالأجازة يستفيد بس يستفيد ما يضيعش وقت آه، في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ إبراهيم ممدوح جزاكم الله خيرا والشيخ إسلام مرضي صح كده مرضي نعم، نعم.
جزاكم الله خيرا كما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا من فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي وعلى رأسهم مخرجنا آه، الطيب ياسر عامر وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين ألتقي بكم بإذن الله تعالى حول مائدة القرآن يوم السبت القادم قبل هذا الموعد بساعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب